جميعا إنه هو الغفور الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا إخوتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إخوتي كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله في الحقيقة أنا لا أريد أن أغادر منطقة الوفاء وخصوصا أني أريد أن أعمق في القلوب قضية الوفاء لله إن الذي يرى نعم الله عليه مترادفة شوف في قول سيدنا ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين بما أنعمت علي أن الإنسان حين يستشعر نعم الله عليه الوفاء لهذه النعم ألا يخون الله بها زي ما قرينا كلمة سيدنا عبد الله بن عباس إن إزاي أنت بتذنب وربنا مخلي ملكين عن يمينك وشمالك إزاي بتفرح وربنا غضبان عليك ازاي بتتتبع وربنا مراقبك ازاي ب- بتراعي نظر البشر وناسي نظر ربنا اليك ولا وجل قلبك اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله اليك أعظم من الذنب المعاني دي معاني وفائك لربنا والنعم عليك يا أخي ستر عليك ولطف بيك ومعافاته إياك وإمهاله لك أن لم يبطش بك احتياجك أنك أنت يكون وفائك لربنا سبحانه وتعالى أعظم زي ما آخر كلام في قصة الرجل الذي عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين بعض الناس بيحلم يقول بس أنا أنا أنا بس لو ربنا يكرمني ويفكها عليا شوية و و و ويوسع رزقي ده أنا هبقى من العباد الزهاد طب خد بيحلم ساعة ما ياخد ينسى ربنا وتكون العقوبة بقى هو ده اللي بيرعبني ان العقوبة اشد يا جماعة في القاعدة انه اذا ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر وإذا قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر إذا عظم الداعي رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال الداعي قوي امرأة ذات منصب اثنين ذات جمال ثلاثة هي الداعية فقال إني أخاف الله رب العالمين يعظم الأجر يبقى في ظل عرش الرحمن في ظل عرش الرحمن أما العكس إذا ضعف الداعي وتم الفعل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ملك كذاب ملك مش محتاج يكذب ضعف الداعي وكذب العقوبة أشد وعائل مستكبر فقير ومتكبر ضعف الداعي طب انت فقير بتتكبر بايه بتتكبر على ايه وشيخ زان شيخ يعني راجل كبير في السن كبير في السن سنه كبير في لغة العرب يقال للرجل الكبير في السن شيخ وفي المرأة كبيرة السن عجوز فالرجل كبير في السن شيخ راجل كبير في السن وزاني ضعف الداعي انت كبير في السن ما الذي يدفعك الى الزنا انت كبير في سنك كبير ايه اللي يخليك تتفرج على الحاجات الوحشه سنك كبير ايه الداعي ايه الدافع شهوتك مش متأججة يعني وتعمل فده مش عقوبة الزنا بقى لا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه كذلك نفس الشيء اللي كان في عافية ما عندوش وكما قالوا الفقر عصمة الفقر الفقير أبعد عن الخطر فيقول لا عايز أبقى غني طب خد بس خد وعقوبتك هتبقى أشد لما طلبوا مائدة قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ربنا سبحانه وتعالى سي- سيدنا عيسى قال لهم اتقوا الله انتوا بتقولوا ايه يستطيع وخلق الكون ده كله عايزين اكل عايزين تاكلوا فقالوا لا لا لا مش قصدنا نريد ان ناكل منها فربنا قال لهم طيب قال الله اني منزلها عليكم بس آه، فمن يكفر بعده فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين هي كده خلي بالك بقى لان دي سنه الله في خلقه تقول ايه انا بس اتجوز دي وهبقى عفيف العالم طب خد بس لو ما بقتش بس يوسع عليا من الجهه دي وابقى من عباد الله الصالحين طب خد وما بقتش فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه قصص التفسير انه كان بيجي بالزكاة لسيدنا ابو بكر وكان بيجي الزكاة لسيدنا ما حصلش الكلام ده لا لا لا قصة ضعيفة لا لا لا ده هو فضل منافق ربنا قال كده القرآن فضل منافق فضل م... م... ناسي موضوع الزكاة مش على باله مش ناوي مش عاوز حاسس ان هو لو طلع شاه في كل 40 شاه هيبقوا 39 كسرنا العدد بتاع ال- الشيعة لا لا لا انا بقول لك ان العقوبات بتنزل بقى في مثل هذه الحالات وحالات دقيقة كل واحد يعرفها نفسه بيعرفها في نفسه بيعرفها في حالته العقوبات بتنزل احيانا على الاجساد على الارزاق على الاولاد على تنزل لكن اشدها أن تنزل على القلوب وشوف كلام ربنا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون سبحان الله العظيم العقوبة الشديدة على خلف العهد على عدم الوفاء بالوعد فاحذر وانتبه قال وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء بثلاثة أشياء عشان تستقيم في الرجوع إليه بالوفاء بعهده لابد من ثلاث حاجات الخلاص من رؤية الذنب من لذة الذنب قال ابن القيم عليه رحمة الله ودي هتيجي معانا في استقصاء علل الخدمة قال ايه الالتفات الى لذة الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته فربما هاج هائجه وربما تنفس احيانا بيبقى واحد خاض في ذنوب وسار في الباطل مدد ثم قدر الله له التوبه سبحان الله العظيم في قصه الرجل الذي قتل مئة نفس هي دي النفس البشريه دايما تتوق الى التوبه مهما بعدت مهما شوف يعني راجل قتل مية يعني قسوة قلبه قد ايه وهو بيقتل ده ويقتل ده ويقتل ينام ازاي بعد ما شاف دم القتلى على يديه المهم هذه القسوة التي نعدها في القلوب بسبب الذنوب برضه بتيجي لهذا العاصي لحظات رقة وكتير بقول بس محتاج الايد الحنينة اللي تاخده لربنا عشان كده اللي قتل 99 نفس لما راح لل... للعابد والعابد قال له مالكش توبة قال له لا يعني انت بقى اللي هتقف في طريقي طب اهو وقتله وكمل به المئة أو ده قتله يعني العابد قال له مالكش توبة غيره على حدود الله وشرع الله غير لله والقاتل قتله غير أيضا ده غلط وده غلط ما بنقولش صح لكن أقصد إيه إن شوف جاي يتوب من القتل ها قتل هكذا إذا كانت لذة الذنب ما زالت ما زالت مسيطرة كل مذنب يتوق لأن يتوب بس لما يتوب لو له تعلق بالذنب يبقى لا تصح توبته ابدا ابدا عشان كده العالم قال له "شت، سيب بلدك وروح اعبد ربنا في حته تانية والرجل لانه كان صادق صدق على مدار الثلاثين حلقه كل حلقه بقول لك توب آخر الحلقة تبت إلى الله لأن أنا عايزك تتوب دلوقتي أهو تخيل أنت الرجل قاتل التسعة وت- المئة نفس ده لما العالم قال له اذهب إلى أرض كذا وكذا لو قال طب خليني لبكرة كان مات فين؟ كان مات في عرض المعصية لو اتأخر ساعة كان مات في أرض المعصية ده هي فرقت شبر يعني فرقت ثانية الشاهد ايه الوفاء انك انت احنا قلنا اولها الاعتراف وبعدين الاعتذار وبعدين التوبة وبعدين الإنابة وبعدين التذكر إنما يتذكر من ينيب فالخطوات دي القلوب ما, ما, ما, ما بتعتمدش على الوقت وإنما القلوب بتعتمد الحال يعني المسافات دي تتقطع في ثانية الاعتذار الاعتراف الاعتذار توبة الإنابة التذكر الاعتراف والاعتذار بيخليك أنا اعترفت إن أنا غلطان واعتذرت عن الغلط يبقى أقطع كل سبيل إلى هذا الخطأ هو ده الوفاء لكن أعت- اعترف واعتذر واتوب وانيب ولسه قاعد كل شويه اقول اه كانت ايام حلوه قاعد اتذكر ذنب وابتسم كده يبقى ما تبتش طيب ازاي اتخلص من لذه الذنب هم حاجتين يا إما تتخلص بالراحة بالحياء من الله بالغيرة على حب الله حبك لله يا إما بخوف العقوبة العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة إذا كنت حر هيكفيك إن إحنا نقول لك تخلص من لذة الذنب عشان عيب عشان لا يجوز إن ربنا يرى تلذذك بما يكرهه فرحك بما يغضبه سعادتك بما لا يريده لا يجوز استحي طب لو ما استحيتش نقول لك هيعاقبك وربنا سبحانه وتعالى عقوبته شديدة اسمع كده فكلا أخذنا بذنبه قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا وما كان الله ليظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون كانوا أنفسهم يظلمون هي كده نقول لك اخلص من لذة الذنب بأن تستحي من الله بأن تغار على حب الله في قلبك أن يزاحمه شيء مش قادر طب احذر بقى احذر أن يخسف بك الأرض سبحان الله العظيم احذر أن يخسف بك الأرض شوف سبحان الله العظيم لما قارون آه خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ ده حظه جامد قوي ده راجل محظوظ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فلوس ايه وبتاع ايه وزينة ايه قارون لما قومه قالوا له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين بلاش تتغر وتبطر بلاش تتكبر وتفتخر احب انه يغيظهم لهم انما اوتيته على علم عندي ورص كل الذهب وكل المجوهرات وكل املاكه وكل ثرواته على عربيات وعمل مولد خرج بيها يتمشى في الشوارع والناس وقفوا على الصفين يتفرجوا على موكب قارون وهو بيعرض ثرواته الناس انقسموا فريقين اهل الدنيا ومحب الدنيا وعشاق الدنيا وانا قلت لك في الحلقات اللي فاتت ان الخطر ان عشاق الدنيا مشغولون بها في وجدها او في فقدها فكم من غني لم يشغله غناه عن المطلوب وكم من فقير شغله فقره عن ربه يعني في في اغنياء مش مشغولين بالفلوس م- مش شغلاه جت راحت وفي فقير ما عندوش خسر الدنيا والاخره لا عنده دنيا ولا هو بيست- متعلق بالاخره مشغول بالدنيا برضه رغم انه ما عندوش مش طايلها فلذلك اهل الدنيا قالوا يا سلام لو عندي دي يا سلام كل ما تعدي بقى عربيه اديني دي بس ع- لو اخد الشويه دول بس لو انه لذو حظ يا عم ده حظوظ دي ضربه حظ عملت معاه كده كانت العاقبه ايه خليها الحلقه الجايه تعالوا نقول تبنا الى الله لا تبت الى الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
قل يا عبادي الذين